أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال جريء نرحب أيضا بالأخ أحمد معنا أهلا بك أخ أحمد اهلا بك اخ رشيد ربي يبارك آه، نزولا عند رغبة المشاهدين تم تغيير موضوع الحلقة للرد على الهجوم الشديد الذي تعرضت له قناة الحياة وجناب القمص خصوصا من طرف برنامج القاهرة اليوم ومن علماء الإسلام حلقات وراء حلقات موضوع وراء موضوع من نبوة محمد إلى رضاع الكبير مرورا على أسرار السيرة المحمدية وعجائب الأحاديث الشريفة وسط هذه المعلومات الهائلة والأسئلة الكثيرة التي أثارها جناب القمص والبرامج التي عرضتها قناة الحياة خصوصا وقنوات أخرى أيضا ووسط موجات الارتداد عن الإسلام الواضحة توقعنا ردودا من علماء الإسلام فإذا بها مجرد تهديدات ضد شخص واحد وقناة وحيدة في حين أن العالم الإسلامي طيلة 14 قرن وبقنواته وأمواله وديكتاتوريته ظل يجرح في المسيحية ولم يحرك أي شخص ساكنا أسئلة كثيرة تطرح نفسها معنا جناب القمص للتعليق على الموضوع أهلا بك جناب القمص
مرحبتين مرحب بيكم وربنا يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه سلام لكم وسلام لجميع مشاهدي آه القناة الحياة سلام ونعمة أبي نقبل الأيادي أشكرك يا جناب مرحبا.
القمص يا أخ أحمد الرب يباركك وإزيك يا أخ رشيد أشكرك أشكرك جناب القمص طيب آه، قبل أن ندخل الموضوع أكيد أن الكثير من المشاهدين رأوا آه، ماذا حصل في آه، برنامج القاهرة اليوم وفي برامج أخرى أيضا لكن سنركز على هذا البرنامج ورأيت معنا أيضا الأخ أحمد ما حصل فنريد أن نعرض على الأقل آه، اللقطات الأولى ل- حتى نحيط ب- بالموضوع ثم نبدأ في نقاش آه، هذه الحلقة أطلب من المخرج أن يضع ال- المقاطع الأولى من البرنامج الذي تم عرضه
في احد آم، الرجال ومش عايز اقول احد رجال الدين لان انا ما اظنش ان ده من رجال الدين رج- آه، رجل الدين دوره ان هو يجمع دوره ان هو يوفق دوره ان هو يخلي الحياه افضل هذا الرجل قاعد في محطه وماسك في الاسلام والقران والسنه ما اقدرش اقول غير ان هو بيتبجح على الدين الاسلامي وقاعد في نص هدومي وانا بكلمكم وبختار الكلمات لانه مصري يعني من المرات القليله اللي الواحد يبقى خجول انه يعرف حد مصري انا بطلب من القائمين على الامر في مصر ودي اول مره اطلبها سحب الجنسيه المصريه من هذا الرجل يعني انا اللي افهمه ان الناس اللي بتدعو لل... لل... لل... للدين بتاعها مالك وبال الدين الاخر مين هنا جه وقف وقال للسيد المسيح كذا او ممكن يسيء بس مش مش بالجهر ده مين مين بيتهجم على سيدنا موسى ولا على سيدنا عيسى ولا على اي نبي من الانبياء ده احنا ك- في الاسلام آه، بي- بيامرنا الله ان احنا لازم نحترم كل الرسل ونقدسها آه، عايز تدعو الى ربك بالموعظه الحسنه روح ادعو الى ربنا وقول يا جماعه ان الدين المسيحي هو اعظم دين في الدنيا حر انا بأناشد الدكتور محمد سليم العوة محامين الكبار و- وايضا باناشد الدكتور احمد كمال ابو المجد كل هؤلاء المحامين الافوكاتوز الكبار المحترمين اللي هم عندهم حس اسلامي وبيحسوا بالنخوه الاسلاميه هيئه كبار العلماء باناشد الازهر باناشد فضيله المفتي كل الناس ديت باناشد كل الناس كل العلماء اللي موجودين في المملكه العربيه السعوديه كل الناس ديت كل البشر دي ارجوكم اتحدوا مش عشان حاجه بس عشان كمان يكون عبره لمن يعتبر انه خلاص بقى يعني قبل كده كان دنماركي قبل كده كان فرنساوي مش قادرين عليه ولا نعمل له حاجه ولكن بقى عبره لمن يعتبر الاسلام مش ملطشه وسيدنا محمد هو اشرف الخلق اجمعين
طيب جناب القمص ترى لماذا هذه التهديدات بسحب الجنسية والتلميح لمن أراد التطوع والقيام حتى بالعنف في حقكم في هذا الوقت بالذات
آه أيوة يا أخ رشيد أنا بس عايز أقول مقدمة صغيرة تفضل أنا سعيد كل السعادة بما يحدث على الساحة
ليه بقى؟ لأن ده معناه إن أسلوب شورت شارب شك ابتدى يشتغل يعني الإنسان المغشي عليه فاقد الوعي ساعة ما بتيجي تفوقه بيشتمك وادم شتمك يبقى ايه ده الرساله وصلت وهو صحى وابتدى يفكر بقى وابتدى يعرف الامور واصولها بعد كده راح يتقدم فانا مبسوط ان ديت النتيجه الاولى للشورت شارب شاك ان بداوا يفوقوا ولما ابتدوا يفوقوا ابتدوا يشتموا فديت حلوه قوي لكن بالنسبه لسؤالك نعم.
لماذا هذه التهديدات بسحب الجنسيه والتلميح لمن اراد التطوع والقيام حتى بالعنف في حقكم في هذا الوقت بالذات احب اقول واحد هذا هو اسلوب الاسلام ليس بجديد مم.
ليه؟ لا اجابات على التساؤلات فيلجؤون الى شعار الاسلام وهو السيف هو الحل مم.
من ايام سيف آه، نبي الاسلام الى اليوم نعم.
اما عن التوقيت فبعد حلقات التعليق على بسمه وهبه ومقابلتها مع اثنين من فحول الازهر وعجزهم عن الاجابه وانسحاب احدهم تاكيدا للعجز الحكايه وصلت لل- للقمه يعني علاوه على تاثير البرامج المتعدده على قناه الحياه سؤال جريء وكشف القناع وغيرها من البرامج النقديه المنطقيه والعامل الاكبر هو نسبه المرتدين عن الاسلام بعد عمل قناه الحياه المبارك جدا اللي بيطرح تساؤلات عشان الناس تجاوب لكن مشايخ الاسلام لا يجاوب يقول لك الامور دي ما تتناقش حتى في الاسلام ما تتناقش ده باعترافهم آه، على قن- القناه في بتاعه ال- اللي هم عملوا فيها دي فده السبب ان هم النهارده بيشوفوا اعداد ضخمه بترتد والقطعاني قال على احصائيه وهم نفسهم بيقولوا ان عدد المسلمين اللي بيرتد دلوقتي بعد الرباط الكبير آه، اعداد تتزايد فانا بعتقد ان هو ده السبب الرئيسي لكن لو في اسباب اخرى تانية شايفها تقدر تزودنا بها طب أشكرك جناب القمص طيب الأخ أحمد أيضا تمت الإشارة إليكم في في آه، تعليقات ال- المذيع الظريف عمرو آه، أديب لما لمح لكم بقد- باسم الزميل المصري كما سنرى في التعليقات القادمة وقال بأنه آه، آه، تهديد جناب القمص هو عبرة يعني الكلام الكلام عليك يا جارة ف- فأكيد أنه يقصد أنه سيكون عبرة لو ضربت الرأس الكبيرة يعني كل اللي بعديه حيخافوا فما تعليقك آه، اولا آه، الشرف ليا ان يتحط آه، آه، اسم حقارتي مع جناب القمص وتصابونه في جمله واحده فده شرف ليا الحاجه الثانيه هو بيخوف مين نعم.
آه، بنقول عندنا في مصر لان هو آه، قال لي الزميل المصري وانا بشكره على كده وبعتز بمصريتي عندنا في مصر بنقول يا مدجت على الراس طبول فهيجي دوت امتى ويهددنا احنا ما بنخافش من حد لان آه، ونقول اللي قاله الرسول بولس بالوحي الالهي مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فاذا كان هو بيهدد اموات احنا اخ رشيد لبسنا ثوب الشهاده لما ابتدينا نبشر باسم المسيح نعم.
ونبشر المسيح لمين لا قربائنا واحبائنا من المسلمين فايه اللي هيخوفنا اذا كنا already احنا جاهزين اننا نموت لمين لمجد المسيح مش لينا احنا وعشان اخواننا اللي هم بيهددونا واللي هم بي بي بيقولوا علينا كل كلمه بطاله يعرفوا ويكون لهم حياه في المسيح زي ما شفناها لان احنا آه، اتبهدلنا كتير في الحياه السابقه لكن م- مش مشكلة يعني احنا احنا إحنا عارفين عن من خلفية إسلامية مستعدين لكل شيء لكن آه، لماذا هذا الحشد آه، يعني علماء ومحامين وغيره وغيره محاولة يعني إثارتهم للدفاع عن الإسلام لكن ليس بالرد بالطرق المنطقية والمعقولة لكن بالتهديد بسحب الجنسية بمحاكمة برفع دعاوى إلى آخره فعوض هذا كان أجدر أنه يطلب من العلماء أن يتحدوا ويصدروا ردود آه، تقنع الناس وتثنيهم عن الارتداد عن الإسلام ما هو آه، آه، فاقد الشيء لا يعطيه ما هو لو كان عندهم رد ما آه، قدس ابونا موجود على الهوا بقاله قد ايه ولغايه دلوقتي مفيش رد ما هو لو كان عندهم رد كانوا ردوا فدايما انت كده لما بتق- تقرع الحجه بالحجه بتمشي لكن لما بتقرع الحجه ولا تاتي لا, لا ياتي لك رد بالحجه بينهالوا عليك بالسباب والشتم وما الى ذلك فده هو اللي اتعودنا منهم عليه يعني أشكرك آه، جناب القمص رأينا في تعليق آه، المذيع عمرو أديب أنه قال بأن الإسلام يحترم كل الأديان ما فيش حدا يعني بيسب آه، المسيحية ولا رسولها كما يقول هل فعلا الإسلام احترم المسيحية ويحترم الأديان بقرآنه وحديثه وكتابه وقنواته
آه، شكرا جزيلا عزيزي آه، خليني صريح ودايما انا اعتدت الصراحه والصراحه ما بتزعلش آه، وهو هذه اكذوبه كبرى الاسلام حقيقه لم يحترم لا المسيحيه ولا اي اديان اخرى سواه والدليل على ذلك في سورة التوبة 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله والي- وباليوم ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام من الذين أوتوا الكتاب ما المسيحيين واليهود أصحاب الأديان الأخرى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون ده في القرآن مم.
سألتني برضو عن الحديث بيحترم في الحديث أنا مش عايز يعني أتبحر وأتكلم لأن الحلقات مليانة نعم لكن أكتفي بهذه بهذا الحديث آه، لنبي الإسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا لا إله إلا الله محمد إلى آخره مم.
فإن قالوها عصموا دماءهم وأموالهم مني صح يعني إذا لهم بالمرصاد وبالسيف إلا أن يقولوا هذه الشهادتين ثم الكتاب مم.
مين من الكتاب اللي احترم الأديان الأخرى مش عايز أجيب تاريخ الكتاب والكتب اللي ظهرت كلها قديما وحديثة لكن يكتفي مثل واحد اللي هو تحريض الدكتور محمد عمارة على قتل المسيحيين في الكتاب اللي نشرته ليه وزارة الأوقاف حديثا مم.
وبينقل من الغزالي يعني من قديم الزمن يعني اثباتات من الكتاب القدام والجداد اما عن الشيوخ سؤال حضرتك برضه الشيوخ بيحترموا ولا لا نعم فيكفينا يكفينا دليل ما نسمعه في كل صلاة الجمعة اللهم شتت شملهم مم.
اللهم فرق جمعهم اللهم اذهب عقولهم مم.
اللهم انزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد على القوم الكافرين اللهم احرقهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم اللهم مزقهم كل ممزق والآخر يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل طب ده احترام شديد قوي للأديان يا خبر أبيض الواحد ما بيبقاش واخد باله مش بيفهم اللغة العربية كويس احترام ايه يا عم اللي جايين يقولوا عليه طيب هذا هل في هذا احترام لا أبدا طيب و- وأيضا أنا أضيف جناب القمص أنا عندي بعض الإصدارات هنا مثلا وهي من مصر على فكرة أنه آه، آه، مثلا كتاب آه، العقائد ال- الوثنية في الديانة النصرانية يباع آه، على الملأ ولا واحد يعني حرك أي ساكن ماذا لو جئت آه، أو أي شخص في مصر وكتب العقائد الوثنية في الديانة الإسلامية هل كان سيسمح لهذا الكتاب بأن ينشر مثلا آه، آه، هناك كتب أخرى مثلا المسيح إنسان أم إله هل المسيح يعقل أن يكون هو الله آه، عندي يعني إصدارات كثيرة وأنت آه، يعني تعلم ال- كل هذه الإصدارات التي تصدر في مصر و- وما شفنا السيد عمرو أديب يعني يطلع ويندد بهذه الأمور بالإضافة إلى آه، أناس آخرين لا أريد ذكر أسماء مثلا كأبو إسلام وغيره يجرحون في المسيحية ليل نهار ولم نرى هذه الغيرة ولم نرى هذا التنديد فقط عندما يتعلق الأمر بمسيحي يحاول شرح الإسلام بمستندات وبأدلة آه، الأخ أحمد آه، آه، ألا تعتبر بأن القرآن قبل الكتاب المسلمين وقبل القنوات أيضا أساء إلى المسيحية كمسلم سابق أكيد طبعا مفيش حاجة في القرآن لم تسئ إلى شخص المسيح والمسيحية ولما فيش حاجة في القرآن عندما تتحدث عن المسيحيين إلا أن تشير إليهم بأنهم مشركين وكفرة مم.
آه، غير كده الاحاديث كمان يعني تلاقي ان آه، آه، رسول الاسلام يقول ايه لا تبداوا النصارى بالسلام او المشركين السلام واضطروهم الى آه، اضيق الطريق نعم آه، غير بقى الاحداث الكتيره لز- لان الاخ آه، عمرو اديب اشار الي ان انا الزميل المصري عايز اقول له ان مصر المحروسه في حد ذاتها من اكثر الامم التي قد مزقها الاسلام آه، ابتداء من عب- اللباس الصليب ال- ال- ال- العظمه الزرقاء اللي كانت في جسمهم من لبس الصليب التقيل قطع الالسنه حتى يتحدثوا باللغه العربيه آه، ال- آه، انه لازم يلبسوا زنار يفيد انهم ليس انهم من اهل الكتاب انهم لازم يؤدي يؤدوا ال- ال- الجزيه عن يدهم صغرون يعني بيحكوا وم- ومصغرين النفس قدام طفل صغير كلام كتير ومعروف ولما نقرا تاريخ ال- مصر القديمه هنعرف قد ايه ان الاسلام نكل بمسيحي مصر القديم ف-
ويقول ايضا يعني آه، آه، آه، انت مالك ومالنا يعني سيبنا في حالنا كل واحد له دينه طيب نفس السؤال يوجه له آه، ما ما ما دخلك انت بواحد يقول عن المسيح هو الله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم طيب كيف سيشعر جارك المسيحي وانت تقرا بمكبرات الصوت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح انت مالك يعني هو يجعله هو الله ولا ما يجعلوش هو الله انت مالك ايضا فهذا يعني ازدواجية في ال- في المعايير أطلب من المخرج أن يضع اللقطات الثانية حتى نستمر في التعليق على هذه الردود
النهارده هنتكلم في هذا الموضوع ونشوف ان احنا نقدر نعمل ايه في الحكايه ديت لانه الموضوع فعلا كده زاد عن حده وكل الناس اللي هي بتقول الحوار وكل الناس اللي هي بتقول آه يا جماعه شوفوا الحاجات اللي هو بيقولها ايه ونقول عكسها الموضوع ده عدى وبالمناسبه في ناس كتير حاولوا يناظروه ويهرب خشوا بقى على الفلتوكه سنه فلتوكاوي قديم الراجل زي ما انتم شايفين كده حاطط الناس قدامه ودب دب دب دب محدش يرد ما ينفعش يرد يعني محدش يعرف ياخد معاه حق ولا باطل كذا اخ مسلم فعلا من المملكه العربيه السعوديه ومن قطر كانوا عاملين شغل كويس وجاهزين له الايه اللي انت قلت فيها كذا هي كذا الايه ده بي... ده بيشيل كلام من القران زي مسيلمه الكذاب وكده ويغيره ويضحك ويهزر دمه خفيف يعني يعني تخيلوا مثلا انه آه، يعني مش قادر اقول لكم يعني مش قادر اقول لكم مثلا ايه من الايات اللي قال مش قادر اقول على القران بتاعك كده مش قادر اعيد الكلام فبيشيل كلمه ويحط كلمه ويضحك ويكركع والمذيع اللي معاه الزميل المصري نفس الشيء برضه نفس الحكايه يا عمي طيب هو ديننا سيء انت شايفه حاجه ما تنفعكش حاجه مش جيده حاجه آه، سي- سيب الناس في حالها يعني يعني اقصد التهجم على الاديان مساله وعلى فكره هو مش فاهم هو بيضر مين يعني هو تاني ممكن ناس آه، نفوسها آه، ضعيفه تتخيل ان ده راي المسيحيين ان ده راي المسيحيين يعني اخويا المسيحي اللي قاعد جنبي يبقى هو رايي كده هو باصص للنبي بتاعي كده احنا عمرنا ما بصينا ليهم بصه وحشه يعني الاسلام دايما نؤمن بعيسى وموسى وكل الانبياء ونحترمهم احترام كبير ما نقدرش نقول كلمه وحشه على نبي ما نقدرش انما الراجل ده يعني ز- زودها يا جماعه في فرق بكل الاخوه اللي بعتين لي ناقشوه هو ده الفخ اللي هم عايزين يدخلوه نناقش مين نناقش ايه مناظره مين على على على اساس ايه عشان نقول له ايه الصح وايه الغلط ده الراجل شغال على اسرائيليات يعني حاجه ما ينفعش حتى جوه جوه الدين الاسلامي نفسه ما بتتناقش يعني ال- الكلام اللي بيتقال ما يتناقش
طيب جناب القمص سمعتم هذه اللقطات سمع تعليقكم طبعا آه، تعليق كتير قوي انا كنت وعدت ان انا هنزل الحلقه والحلقه فعلا كانت راح تنزل امبارح في قناه الحياه اللي أنا علقت على الموضوع ده ولكن آه، اتاخرت لاجل حاجات فنيه فان شاء الله بكره راح تنزل رد متكامل في 20 نقطه نعم.
انا ضمنتها 20 نقطه وهتاخد اكتر من حلقه يعني خليني أعطي للمشاهدين الأوقات ربما سينتظروا الرد الكامل هو بتوقيت القاهرة على الساعة الرابعة غدا على الساعة الرابعة صباحا وعلى الساعة الثامنة صباحا وعلى الساعة الثامنة والنصف مساء كله بتوقيت القاهرة فانتظروا الرد الكامل من جناب القمص على كل ما قيل في حلقات القاهرة اليوم اتفضل أشكرك.
جناب القمص اشكرك آه، هو واضح قوي انه بيستخدم اسلوب التهديد واحنا ما بيهمناش من التهديد لأن المسيح وعدنا في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وقال إنه حيأتي وقت لما يقتلوكم بيظنوا أنهم بيقدموا ذبيحة لله وما أصدق هذا الكلام لما شفنا آه، مصعب الزرقاوي بيذبح وهو بيصرخ ويقول الله أكبر م.
يعني تقبل ذبيحتنا ده كلام السيد المسيح المهم انه آه، الراجل بيهيج المسلمين آه، ضد آه، ضدنا وضد المسيحيين عموما وديت آه، يعني عمل خبيث علشان خاطر يهيج الناس ويثير فتنة طائفية بهذا الكلام بيثير هو اللي بيثير فتنة طائفية احنا بنقدم أسئلة رد الفعل بتاع الأسئلة ان احنا نتقبل إجابات لكن مش عشان خاطر ان لو واحد هيشوف هيحس المسل- المسيحيين كلهم بيقولوا كده هيقوم يحرق كنايس ويهدم كنايس ويقتل مسيحيين يعني بيقول لهم روحوا اعملوا كده وكان طول الحلقه يقول اعملوا حاجه يعني انا مش بقول حاجه يعني ضرر جسدي ولا معنوي لا لكن اعملوا حاجه يعني انتوا اعملوها انا ما قلتش وهكذا يعني لكن احنا ما بناكلش بالتهديدات دي م- المسيح علمنا الجرأة والشجاعة آه، ما بناخدش بالنا من التهديدات دي ولا تأثر فينا ولا تهز عندنا حاجة نحن أبناء الشهداء الذين ذهبوا إلى مقصلة الاستشهاد بكل قلب جريء وبكل روح معنوية مرتفعة لأن بالاستشهاد هيتحقق الهدف الأعظم وهو مقابلة المسيح ودماء الشهداء تروي بذرة الإيمان وتزيد عدد المرتدين عن الإسلام عندما يروا ثبات المسيحيين في مبادئهم وفي مسالمتهم وفي محبتهم بعدين بيقول ان احنا نحت- بنحترم الانبياء وما قلناش حاجه غلط مم.
يا سلام طب والقران اللي مليان بقى ضد المسيح وكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه و... وكفر الذين قالوا انه هو بيتكلم على حاجات غلط احنا مش بنقصدها لكن هو بيلوث الصوره المسيحيه صح.
وكفر الذين قالوا ان المسيح هو الله وكفر وكفر وكفر الله طب انت مالك على راي المثل مم.
بينا زي انت ما قلت والحاجه الثانيه بقى دي مش اساءه الى المسيح بتاعنا يجردون المسيح من لاهوته يبقى ده مش اساءه الى مسيحنا مش فاهمين يسالونا لكن ما يجرحش المسيح ويرجع يقول احنا ما عملناش حاجه ثم في حته نقطه انت عرضتها دلوقتي في آه، المخرج عرضها آه، تحتاج الى لفت نظر كبير قوي نعم.
يقول لك ده ما يتناقش مم.
والناس بيقولوا لنا ناقشوه اهو هو ده الفخ بقى اللي عايزين يوقعونا فيه الله يعني هم مش قادرين من المواجهه وبيعتبروا ان المواجهه ديت فخ نعم ليه لان ما عندهمش اجابه وبيقول لك عايزين يوقعونا في الفخ عشان لما يجي يكلمنا احنا ما نعرفش نرد يبقى اذا يبان عجز الاسلام آه، حاجات غريبة في الحلقة كتير زي انت ما انت شايف وعارف لكن بكرة ان شاء الله تبان هذه الردود آه، على قناة الحياة اشكرك أشكرك جناب القمص طيب الأخ أحمد لنفترض أنه جناب القمص شخص مسيحي رجل دين مسيحي لا علاقة له بالإسلام ولنفترض أنه لا يستحق إجابة من المسلمين ماذا عن أشخاص أمثالنا آه، مثلك من من خلفية إسلامية مثلي وغيرنا كثير أيضا كما نرى على البرنامج يوميا من الاتصالات ومن آه، يعني أسبوعيا أقصد فعلى الأقل لأجل هؤلاء يعني لماذا آه، المسيح وصانا بأن الراعي الصالح يترك الخراف ويذهب لأجل خروف واحد حتى يسترده و- آه، ف- فلماذا ألا يستحق لا تستحق نفس واحدة من المسلمين أن تقوم ردود على كمية الحلقات التي عملها جناب القمص آه، آه، إنقاذا لأرواح هؤلاء لو كانوا يروا بأنهم مرتدون
للأسف أخ رشيد آه، كلنا لما قابلنا السيد المسيح في الأول جت علينا الفترة اللي احنا في مرحلة الشك وكنا بنتمنى في أي لحظة أنا عن نفسي رحت وسألت أحد العلماء واتضير لي وقال لي آه، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسيئكم ليه؟ أنا عايز أسأل على الحاجات دي عايزها تسئني بس عايز أعرف وبعدين أنت شفتني وبتشتمني عشان انا سبت الاسلام اولا يقولوا لا ده اصله مسيحي وبعدين يرجع يقولوا سبتوا الاسلام طيب حاولت تجيبني ناقشني يمكن انا مش فاهم وضح لي نعم.
ليه ما بتردش على الاسئله ليه بتسيب العواصف بتاخد بالناس واذا كنت انت شايف ان احنا كده بعيد ووحشين ليه ما تحاولش تقرب مننا لتردنا الى حظيره الاسلام مش اخي الحديث بيقول لك ال- ال- ان ال- ال- اللي يؤمن به واحد آه، آه، خير له من الدنيا وما عليها خصوصا أنه رأينا في لقطات أنه بعض المتصلين كما سنرى أنه ارتد الكثيرين عن عن- الكثيرون ارتدوا عن الإسلام فلأجل هؤلاء على الأقل ردوا ردوا اشرحوا للناس ولسه هيرتد زياده لان يعني احنا لغايه دلوقتي ب- بنبكي وبنسال ربنا انه يعوضنا عن السنين اللي كلها الجراد أن- بالعربي كده وانا اسف لل- للتعبير انا حاسس لما اول ما عرفت الحقيقه اني كنت بتدرب على قفايا 28 سنه انا عايز تعويض على المخدوع انا عايز تعويض عن السنين ديت ليه وليه العلماء دول اللي ما ردوش عليا من الاول جايين دلوقتي مش قادرين يردوا عليا وبيحاسبوني ان انا شفت ال- ال- الحقيقه حرام عليك يا اخي انت لا ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل معلش ما يا- ينفعش.
معلش يا زميلي يا مصري
ناخد يخبرني ال- المخرج أنه رقم تسعة من السعودية آه، أخ من المسلمين آه، نأخذ هذه المكالمة سامحني جناب القمص اتفضل سيد محمد
السلام عليكم سلام لك
س- س- سلام الله عليكم سلام لك أيضا تفضل
آه يا اخي انا والله آه، تتركني بس اكمل الفكره بتاعتي لو سمحت ما تقطعنيش تفضل آه انا اولا اعترض على ال- عليكم انتم وعلى الاخ اللي هو آه عمرو اديب اللي هو يعني آه، بيرى منعكم من الهجوم على الاسلام مم.
وانتم كمان برضو مش من حقكم انه تمنعوا المسلمين من انتقاد وليس الهجوم من انتقاد آه، المسيحيه طبعاً.
وللجمهور حق ال- الحكم مم.
طبعا طبعا نمدح حريه الراي وحو- وحريه النقد الممنوع هو التهجم وال يعني وازدراء الاديان، ازدراء الاديان بمعنى التهجم او يعني ب- ال- ال- الحديث باسلوب يعني غير لائق.
مم. هل ممكن توضح هذه النقطة؟ لأنه أ- أنا لا أعرف ما الفرق بين الازدراء وبين الانتقاد يعني كل ما ننتقد الإسلام يقولون هذا ازدراء لم أرى ولو مرة اعترفوا بشخص انتقد الإسلام وقالوا هذا شخص ينتقد بمعايير علمية لم أرى
ايوه انا حوريك انا ح...
تفضل
طيب اسمح لي اوضح لك.
نعم اولا الت... أو... اولا النقد. ايه هو النقد؟ هو بيان عيوب ومحاسن النص.
مم.
بيان عيوب ومحاسن النص سواء انا ب- ب- ب- بابين عيوب ال- عيوب النص ب- يعني بموضوعيه او التزام الموضوعيه اني انا بناقش النص الذي امامي سواء هذا النص هو القران او او هذا النص هو ال- الانجيل والتوراه اللي هو بتدعوه ال- الكتاب المقدس هذا هو النقد الموضوعي مم.
اما التهجم فهو اللجوء الى الشتم الى التهديد وانا في هذه الحلقه في الحلقه دي نعم انا آه، لاحظت فيه هجوم لاحظت فيه آه، آه، اسلوب غير لائق في تهجم على الاسلام في أ- تهجم على النبي في أي حلقة؟
زكريا أي حلقة لما- تقصد؟ أي حلقة؟
لما لا اسمح لي يا اخي في الحلقه هذه في حلقه في هذه الحلقه الحلقه الان اللي بتذاع الاخ احمد لما بيهاجم المسلمين باسلوب غير لائق مثلا ويعني حتى واضح على وجهه انا طيب انا عايز اخذ نقطه معينه ادي لك مثال من الاب زكريا هل هل هذا الكتاب هل هذا الكتاب يا سيد محمد هل هذا الكتاب نقد موضوعي العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لو كتبت أنا كتاب العقائد الوثنية في الديانة الإسلامية هل ستسمح أي دولة إسلامية بنشر هذا الكتاب
ان وجدت وثنيه في الاسلام اكتبها وانا ارد عليك
لا سؤالي واضح هل ستسمح أي دولة إسلامية بنشر هذا الكتاب سؤالي واضح
هات الكتاب وانا انشره لك
تفضل يا سيد محمد
هات الكتاب وانا العبد الفقير آه، آه، آه، الذي لا اساوي شيئا في هذا العالم انا انشره لك بس كمان انا اطلب منك باني انا عندي كتاب انا مؤلفه هل المسيح هو الله تنشره لي انشر لي هل المسيح هو الله وانا انشر لك الو- أين الوثنية؟
أنا لا أطلب منك يا أخي لا يا أخي لا أطلب منك أن تنشر لي أنا أنشر بنفسي هل ستسمح أي دولة بنشري هذا هو السؤال أنا متأكد أن لا دولة تسمح بنشر هذه الكتب آه، الكتب التي تهاجم المسيحية موجودة لا يمنع أي أحد هل سمعت عن شخص هدد بالقتل مثلا كتب كتاب عن المسيح ينتقد فيه الكتاب المقدس هل هل سمعت عن شخص هدد ب- آه، بتطليق زوجته أو تم رفع دعوى عليه بتطليق زوجته كما حصل مع نصر حامد أبو زيد هل اغت- اغتيال فرج فودة إلى آخره من الكتاب لا أريد القائمة طويلة
أيوة أنت أنت أنت يعني الشيء الآن آه، لجأت طيب وفاء قسطنطين هات لي وفاء قسطنطين ست انتاج راسي المسلمة هاتهالي ورهاني فين هل هي حية أو ميتة وبيعملوا فيها الآن إيه وهل هي معلقة بين السماء والأرض سامح سيدتي سامحني هذا هروب من الموضوع سامحني سامحني سامحني هذا هروب من الموضوع نحن عن كتابات ومنشورات وتعليقات وانتقاد للدين هذا هروب من الموضوع أشكرك وسنت... أشكرك يا سيد محمد لا لا لازم نعطي فرصة لناس تانيين تفضل جناب القمص ما, ما ردك على آه، مداخلة الأخ من السعودية أخ محمد أشكرك عزيزي رشيد وأشكرك أخونا محمد وأحب أقول لك يا أخي محمد إحنا مش في معركة نعم.
إحنا مش في معركة إحنا بنتفاهم آه، مش عندك يا ابن مكتوب نأتي إلى كلمة سواء فمش محتاجة إلى عصبية ومش محتاجة إلى ثورة ومش محتاجة إلى فقد للأعصاب إحنا بنتكلم بالراحة وبهدوء نعم.
فاتكلم ويانا بنفس الهدوء يعني أنت بتنتقد الهجوم ومش عاجبك وش احمد وهو بيتكلم ومش عاجبك اسلوب احمد وهو بيتكلم احمد بيتكلم بكل هدوء ووشه كده ما بيتغيرش لا بيبان بيعلي حواجبه ولا بيوطي حواجبه هو كده شكله كده لكن انت بقى اللي باعصابك عمال تصور وتعلي تعلي صوتك وتتهجم و- وتوصل الى آه، مدى اخر وبعدين تهرب من المواجهه هل ممكن دولة إسلامية تنشر كتاب زي اللي بتنشره للمسلمين تتهرب تقول أنا أنشر طب وأنت دولة احنا مش بنتكلم على الفلوس احنا بنتكلم على انك انت ت- ت- تبيح آه، ال- ال- النشر وبعدين يكلمك عن اللي بيقتلوا اللي بيتكلموا عن المسل... الاسلام زي نصر حامد ابو زيد و... وفرج فوده والجماعه دول مم.
اما انت تقول له وفاء قسطنطين ايه وجه الشبه بين الاثنين آه، واخد بالك من الاسلوب بتاع آه، الهروب الاسلامي مم.
هو ده الهروب الاسلامي فاحنا مش بنتكلم على كده يا عزيزي الفاضل خليك ناقش منطقيا ناقش المواضيع منطقيا بهدوء اعصاب كده وبلا تهجم وبلا فقد لاعصابك ناقش بالراحه احنا كلمه سواء احنا بنسال اسئله حد جاوب عليها بلا تهجم احنا ما بنتهجمش لكن بنسال اسئله يا جماعه احنا قرينا في البخاري كده قرينا في القران كده قرينا في التفاسير كده قرينا في الاحاديث كده الكلام ده صح ولا غلط يبقى الرد بتاعه ايه لا غلط لانه الحجه بتقول كده والمنطق بيقول كده والبرهان بيقول كده والدليل بيقول كده والتوثيق بيقول كده يبقى كده منطق بمنطق لكن لا اسحب الجنسيه منه ونحمل رئيس الجمهوريه ان هو يسحب العمليه وبعدين بنقول للشعب اعملوا حاجه ليه طيب هو انتوا عندكم عين بعين وسن بسن ونقاش بنقاش ومنطق بمنطق لكن محدش قال ان العين تروح تقطع رقبته مم.
واخد بالك فليه طيب الموازين والمعايير مقلوبة المتوازنه جناب القمة سامحني عنا بقى مقطع آخر نريد قبل أن لأن هذه نقطة مهمة وسنعرض مقطع يبين ازدواجية في المعايير في نفس البرنامج الذي انتقد أسلوب جناب القمص لنرى معا
النقطة الثانية أنت بتطلب مننا يا أستاذ محمد أو دكتور محمد إن إحنا نتبرأ من أبونا زكريا، أوكي أنا أتبرأ من أبونا زكريا. هل حضرتك تقدر عندك خيارات تتبرأ من محمد عمارة اللي بيجرح في المسيحيين في كل كتبه؟
لو جرح محمد عمارة في المسيحيين بالطريقة التي يجرح بها زكريا بطرس المسلمين لتبرأت منه من مية زي محمد عمارة صديقي وهو يتكلم كلام علمي تاريخي ولا يتكلم عن الدين ولا يتكلم عن العقائد بيتكلم عن أشخاص لا ولو بالتالي حد وصل لو لمرحلة حد وصل أولا مرحلة التجب... التبجح سيدي.
دي طبعا يخرج من الإسلام المسلم الذي يعتدي على دين سماوي أو على نبي مرسل سواء كنا نعرف اسم هذا النبي او لا نعرفه وعندنا هنا في نقدر قانون نقول احتقار منهم- الاديان كمان وعندنا جريمه احتقار الاديان لكن انا مش عايز ادخل في القانون مم.
حتى الاسلام الاسلام لا يجيز للمسلم ان يعتدي على نبي ولا كتاب مقدس ولا دين انما الدكتور محمد عماره بيتكلم في مقالاته وكتبه مناقشه علميه موجوده في الاف الكتب وملايين الكتب معانا دكتور زغلول نجار رئيس لجنه الاعجاز العلمي في القران الكريم وده يعني مداخله يعني جميله ان هذا الشيطان الذي باع نفسه للمخابرات الامريكيه والاسرائيليه وباع بلده وباع كنيسته وباع دينه وباع شرفه وعرضه وبدا يعرض بالكذب والنفاق والتدجيل انا لا- لا اعتب عليه فهو شيطان ولكن اعتب على سفراء الدول العربيه والاسلاميه في قبرص الذين يسمعون هذا الكذب وهذا النفاق وهذه الاساءات في كل يوم ولا يرفعون قضية على هذا الشيطان لإيقاف هذه القناة الفاسدة التي يسماها قناة الموت وليست قناة الحياة وأنا أعتب على الأزهر الشريف وعلى دار الإفتاء وعلى رابطة العالم الإسلامي وعلى الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي هؤلاء كلهم يعلمون أن القانون القبرصي يجرم تجريح المعتقدات الناس وقضية بسيطة ترفع في القضاء القبرصي وتسجيل لل- لل- لل- للسباب البذيئة التي يتفوق بها الشيطان على اشرف خلق الله كافي باغلاق هذه القناه وانا اقول له كلمه واحده اقول له ان الله الذي انزل صحف ابراهيم وانزل التوراه وانزل الزبور وانزل الانجيل وانزل القران الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد هذه كلها كتب منحوله م- م- مفتراها على الله سبحانه وتعالى لا علاقه لها بالوحي السماوي الذي جاء لهذه الاديان أما القرآن الكريم فنحن نعلم أن متى نزل وأين نزل ومن كاتب كل آية من الآيات هم ينقلون عن ترجمة من اللغة اليونانية القديمة يعني وهي لغة لم يتحدثها سيد المسيح عليه السلام ولا أي من أتباعه ولذلك أقدم نسخة من ال- الأناجيل بأيديهم ترجع للقرن الت- السادس عشر الميلادي بعد 1600 سنة من رفع المسيح عليه السلام أي حجية لهذا الكلام أنا أقول له أن وصفكم في كتابكم المكدس الذي تدعون أنه مقدسا وصفكم ل 34 نبي من أنبياء الله بأنهم أبناء جنة محارم وأنهم زنوا بمحارمهم يشين هذا الكتاب ويشون للسان مثلك بل ان القران اللي هو بينتقده طول النهار وطول الليل يقول لنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الالهه اللي بيعبدوها المشركين الالهه الاوثان ما نسبش الاوثان دي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم احنا م- منهيين عن سب الاوثان هنرد على ذلك ولا إيه؟
الاصنام يعني مش الأو- الاديان الاصنام مش الاديان الاصنام مش الاديان انا مش عايز ارجع الكتاب المقدس واشوف الاسرار اللي بتقول انه احد الانبياء نام مع بناته واحد الانبياء دخان ابوه واحد الانبياء عمل ايه في اخته هذا كله عبث ولا يصح ان ينسب الى الانبياء لكن اذا كان بيت الرجل من زجاج فلا يجوز ان يرمي الناس بالطوب يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا منهم اللي بيشتمونا وبيهينوا نبينا دول ظلموا فدول يستاهلوا جدال بغير التي هي احسن يقوم به المختصون الذين يستطيعون ان يبينوا خطاهم وخطلهم واعتداءهم على الاسلام واهانتهم لنبيه واحتقارهم لكتابه آه، تعالى كتاب الله عن ذلك لكن من واجب العلماء ان يقوموا بهذا طيب جناب القمص نعتذر لهذا ال- الإطالة لكن ما ما تعليقك على كل هذه الازدواجية في المعايير عندما آه، أشاروا إلى آه، محمد عمارة أو غيره من الكتاب وعندما آه، كانوا يتحدثون عن عدم انتقاد آه، الأديان في نفس الوقت زغلول النجار آه، الدكتور زغلول النجار كنا ننتظر منه كعالم أن يقوم بتفسير منطقي بالأدلة وبالحجج فإذا به يستخدم ألفاظ بديئة جدا كالكتاب المكدس وغيره من الأشياء التي لا ت- لا تليق آه، ب- بعالم آه، يعني بهذا المستوى أن يقول كلام مثل هذا فما هذه الازدواجية في المعايير
آه، شكرا جزيلا عزيزي الفاضل آه، الازدواجية الازدواجية في المعايير حبيبي آه، دي حاجة ما ياش غريبة على الإسلام ما ياش غريبة أبدا على الإسلام والمسلمين ده مبادئ أساسية من أيام محمد معاييره مختلفة ومزدوجة آه، لأحكام غير عادلة أحكام غير علمية ونظرتهم بمنتهى الصراحة كده نظرة عنصرية عنصرية الإسلام يحض على العنصرية يقول آه، آه، أنتم الأعلون خير أمة أخرجت للناس فهي نظرة متعالية نظرة عنصرية ومن هنا بتأتي الازدواجية في الأحكام وبتتمثل المأساة في قول أحد شيوخهم حاملي درجة الدكتوراه غير سليم العوة وغير اللي سمعناه دلوقتي من آه، زغلول لكن في واحد ثالث أنا هأفصح عنه وعن الأوضاع ديت في حلقة من الحلقات قال على الهوى قال على الهواء قال كده والله طلع لكم صوت يا نصارى والله طلع لكم صوت يا نصارى وأضاف آه قائلا والله لو ما عرفتم حجمكم لن عرفكم بالجزمة تصور واحد حامل لدرجة دكتوراه يقول مثل هذا الكلام والشيخ آه، آه، زغلول يقول هذا التعبير أيضا اللي قاله الكتاب المقدس في حين أن لسه زي ما عرضنا في ال- عرضته دلوقتي في ال- آه، الكليب ان آه، العوة بيقول ان ما حدش ابدا يجرح في الاسلام ولا الانبياء يجرح في الانبياء ولا في الكتب المقدسة كتب الانبياء وفي هو تناقض في نفس الوقت يعني نفس الوقت لا ده ده, ده مش بس حتى تناقض بين العوة وبين زغلول لا اسمح لي لو انت تجيب الكليب وتمشي كده ترتيبه مفيش ثانية ثانية بعد ما قال محدش ايه يتهجم على ال- الكتب بتاعت الانبياء ثانية قال لك الكتاب المقدس وابتدى يتكلم عن الكتاب المقدس انه فيه انبياء والانبياء اللي نم مع مراته والانبياء بناته والانبياء اللي مش عارف ايه هم بيحسبوا ان لوط نبي ما دي المشكلة ان بيخلطوا بين الاسلام والمسيحية نحن لا نقول ان لوط نبيا نعم.
عشان ينسبوه للانبياء ثم ان الكتاب المقدس قال الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ونبيهم اخطأ نعم.
نبيهم اخطأ زنى مع ماريا على فراش حفصة وهذا هذا موضوع ثاني جناب القمص لانه آه، خلونا يعني انتم مالكم ومالنا انتم في الحديث عن احترام الاديان يعني فكيف تناقض نفسك في نفس ال- في نفس اللحظه تقريبا بالظبط كده ده ن- نقطة مهمة قوي فهي المعايير المزدوجة يتكلم كلام لكن يعني يقول لك ال- يكلم ت- يكلمك تصدقه وتشوف اموره تستعجب تتعايش نعم تتعجب اه فاذا الامور ملخبطة مع بعضيهم نعم فدي و- وعشان كده هم لا يعتمدوا على معايير اكاديمية صرفة يعني اعتمادهم ما فيش المواضيع ما هياش بتاخد معايير أكاديمية المعايير الأكاديمية بتبقى معايير موضوعية صح.
وتتجنب العوامل الشخصية المعايير الأكاديمية تعتمد على المنهج العلمي وليس الفهلوة مم.
المعايير الأكاديمية تعتمد على أسلوب التحليل المنطقي العقلاني وبعدين ال ال المعايير الأكاديمية أيضا لها مرجعية موثقة كلام مش من الدماغ وبدون دليل لا عشان كده ما تلاقيش عندهم مرجعية أكاديمية ومن هنا تأتي الازدواجية في المعايير حسب الهوى هم شايفين كده هم بيقولوا كده يبقى هم كلامهم فتوى واذا كان يا عمي يا حبيبي بيفتوا في حاجات كبيره مش هيفتوا في الحاجات ديت بيفتوا حاجات تافهه مش هيفتوا في الحاجات دي صح.
فتوى كل تصرفاتهم فتوى فاحنا بنصلي من اجلهم عزيزي رشيد عشان ربنا يديهم بس مصداقيه مصداقيه الكلام ومصداقيه التفكير ومصداقيه الفهم وربنا يديهم نعمه عشان خاطر يفهموا احنا مش بنقول حاجه يا جماعه واحنا بنتحارب مش بنتحارب احنا بنقول يا جماعه احنا بنحبكم وفكروا احنا قرينا كذا كذا كذا ده يبقى دين من عند ربنا ده مجرد سؤال مش اتهام فاذا ثبت لهم ان هو دين من عند ربنا بالدليل والبرهان وراضين باللي فيه الحمد لله يبقى اذا هم يعني الحاصل انه يعني آه، أشكرك.
راضيين بكده جناب راضيين اتفضل.
بكده و آه، يعني هنيالهم لكن اذا شافوا حاجه غير كده يبقى من حقهم ان هم يفكروا فده الفكر اللي انا بقوله اتفضل معاك المايك أشكرك جناب القمص خلينا ناخد مكالمة آه، نبدأ في أخذ بعض المكالمات آه، سيد رزقي من فرنسا أهلا بيك
الو ألو سيد رزقي أهلا بيك آه، مساء الخير يا رشيد مساء الخير أهلا بيك آه، صحيت لاباس الله يبارك فيك
الحمد لله لا لكم به لا كل شيء مليح يعني برك العربية تاعي شوية برك تاع القبائل
ما فيش مشكلة أنا سأحاول ترجمة على قدر الإمكان رشيد ما جايسي أنت نهضر شوية بالفرنسوية تفضل Alors donc آه، donc la première des choses آه، آه، أولاً، أو- آه، أول شيء، تفضل.
سلام الله سلام المسيح عليكم وعلى أخ أحمد ثاني والاخ ابونا بطرس نعم.
انا فرحان بزاف بزاف إلا حكمتكم حكمت حكمتكم هكذا voilà وعندي خاصة تشجيعات لكم الله يبارك فيك للبرنامج تاعكم شكرا آه، يعجبنا بزاف ونقول لكم حاجة ب- فضل فضلا لهذا البرنامج آه، تعرفنا ولا كيفاش نقول on découvre آه، الحوايج اللي اللي vraiment كيفاش نقول لك les gens اسمح لي vraiment لا تفضل تفضل ممكن تحكي بأي لغة تريد سأترجم للمشاهدين
Ok, d'accord. Donc, euh, grâce à vos, à vos, à vos émissions, aux émissions euh, aussi euh, par euh, Botros, نعم on a découvert vraiment, euh, le, vraiment les erreurs, pas uniquement les erreurs, mais les crimes de l'islam.
آه، ب- يقول بأنه فضل برامج جناب القمص زكريا أنه اكتشف أخطاء الإسلام تفضل
voilà أه، donc أه، ثاني أه، أه، parce que حنا bon من خلفيه مسلمه وفي الم- في المدرسه ما عندناش ما ما عندناش اختيار منذ سنوات أه، كبيره donc في الجزائر وفي البلدان العربيه ما عندناش اختيار ما كانش عندنا اختيار باش نخيروا أه، طريق ولا الدين الذي أه، محسوب أه، لازم لنا- لنا والحمد لله عيسى المسيح يسوع هو اللي حوس علينا حررنا من من العبوديه آه، donc l'idolâtrie faux dieu وحررنا من ال esclavage كيفاش حررنا من العبودية أيضا تفضل voilà والحمد لله اليوم شفنا نور المسيح الذي زار آه، بلداننا وزار آه، آمين.
قلوبنا والحمد لله vraiment الحمد لله آه، ك- كم سنة صار لك آه، قب- قبلت الرب يا أخ رزقي
نعم من كم سنة قبلت الرب آه عندي دوكا 11 سنة وأنا ثاني نقدم برامج آه، في في قناة شمال آه، شمال إفريقيا مع الأخ علي آه، دونك آه، سميناها نصل انتدت يعني بقبائلية آه، هو أصل الحقيقة آه، لأن كن آه، أنا متحق ب- بلي آه، كان ربي واحد وكان عنده كلمة واحدة ما ي- ربي ال- الإله الواحد ما يقدرش يهدر هكا ويزيد يهدر هكا ولا فهمت كيف donc كيف كيف كيف هناك ال- ال- يعني تجاوب المشاهدين في الجزائر مع برامجكم
آه، bon آه، كاينين بزاف آه، يعني كثير كثير اللي يشاهدوا البرامج يشاهدوا قناه الحياه يعجبوهم الحال وهما ثاني آه، ي découvrir و la la donc آه، آه، يعرفوا هذه الحقيقه عندي ب- عندي م- السنه اللي فاتت السنه ل- نعم.
اللي فاتت ديجا كان عائله خاصه عائله كامله عيطت هاتفنا باش تقول آه، قدمنا المسيح آه، جيت آه، لاننا نشوفوا نتابعوا آه، برامج الاخرى قال قال في السنة الماضية ك- آه، مرة أنه عائلة بأكملها اتصلت بالبرنامج لتقدم حياتها للسيد المسيح أشكرك آه، السيد رزقي آه، خلينا نعطي فرصة لمش- آه، لمشاهدين آخرين أشكرك آه، شكرا اخويا رشيد en tout cas نسلم آه، نسلم عليكم آه، حبيت برك آه، اخويا رشيد نعم الا تسمح لي parce que آه، عندي امراه المراه تاعي donc ناعمه نعم حاب تهضر معاكم شويه وتشجعكم ب avec un verset biblique آه، معليش آه، تفضل ولكن بسرعة من فضلك باختصار بسرعه صوت.
أوكي تفضل
آه، نعم مساء الخير الاخ رشيد مساء آه، الخير.
مساء الخير اخ احمد مساء النور اهلا آه، وسهلا الاخ زكريا بطرس ربنا يكون معاكم حبيت برك نشجعكم على هذا البرنامج أشكرك خصوصا باللي كاين بزاف من الناس الاخوان آه، من من خلفيه اسلاميه واللي تشجعوا بزاف من البرامج هذه و- وحبيت نقول لكم ب- باللي آه، مهما يعني كان اتباع ت- ت- اضطهاد ولا كاين آه، يعني الناس يقولوا علينا باللي آه، رانا خرجنا على على الطريق وهكذا وكذا صح احنا نعرفوا باللي ملي تعرفنا على المسيح آه، النور الحقيقي دخل قلوبنا نعم.
وحبيت آه، خاصة نشجع الأخ آه، زكريا بطرس ب- بهذه الآيات من آه، من الكتاب المقدس تفضل في إشعياء آه، 51 آه، الآية 7 لما يقولنا الرب اسمعوا يا من يعرفون العدل أيها الذين في قلوبهم شريعتي لا تخافوا تأيير الناس من شتائمهم لا ترتعبوا فهم كالثوب يأكلهم العبد العفو وكالصوف يأكلهم السيف آه، فوالا هذا فقط آه، واش بغيت نقول لكم وربي يبارككم ويبارك البرنامج وان شاء الله تكون نصوص كثيره تخلص عن طريق هذا البرنامج أش... أش...
امين أشكرك ربي يبارككم أشكرك شكرا جزيلا لمحبتك كلماتك المشجعة شكرا جزيلا أشكركم آه طيب آه نأخذ آه مكالمة أخرى من السعودية أيضا سيد محمد أهلا بك
السلام عليكم سلام سلام لك الله.
أهلا بك
معك محمد صالح من السعودية
الصوت غير واضح يا سيد محمد تفضل
إيه، أخي صالح
ت- تفضل آه، الصوت غير واضح آه، هل ممكن يعني ت- تعلي صوتك من فضلك
ألو.
أعتقد أن هناك مشكلة في هذه المكالمة آه، نأخذ مكالمة من مصر سيد ماجد أهلا بك
ألو ألو سيد ماجد أهلا بك
آه، الحقيقه مداخلتي سريعه تفضل.
انا عايز بس بحث بسيط ماذا يكتب في الكتب الاسلاميه من الفاظ تهين الرسول بولس الرسول كفايه ندرك ان هذا الرسول رسول المسيحيه قد لا يختلف مع المسلمين انه رسول او غير رسول ولكنه كل الكتابات الموجوده في هذه الكتب في الكتب المكتبه الاسلاميه تهينه فين هذا من كلام السيد العوه فين هذا من كلام الذين يدعون باحترام الاجيال آه، آه، مشكلتنا الحقيقيه في كم الكذب اللي, اللي, اللي اخويا المسلم بيعتقد ان هو لازم يبذله علشان يبقى فيه حقيقه تسطع بالرغم الكذب شكرا والف شكر شكرا سيد ماجد طيب أخ أحمد آه، آه، رأينا يعني تعليق آه، للدكتور آه، زغلول النجار وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل دكاترة الإسلام ومشايخهم مرحبا بكم في سؤال جريء وممكن تتصلوا وتعلقوا وتردوا وتختلفوا معنا في الرأي وما عندناش مشكلة وعكس ما يدعيه البرنامج أنه نحن نغلق كل ال- الخطوط ولا نفتح المجال للمناظرة أو النقاش بالعكس سنعطي الأولوية لكل مسلم أن يرد على ما جاء في هذه الحلقة وفي حلقات أخرى أخ أحمد الدكتور زغلول النجار يعني بتعبير استهزائي غير علمي يقول الكتاب المكدس هل كان سيقبل آه، آه، مذيع البرنامج أو ال- الأستاذ العوة أو غيره أن يتصل مثلا شخص ويقول بدل القرآن الكريم قرآن الحريم مثلا باستهزاء ك- بنفس الأسلوب من غير, من غير دليل آه، هل كان سيقبل هذا الأمر لماذا هذه الازدواجية أنا أكرر
آه، لأنهم آه، دايما بيعيروا بمكيالين هم خير أمة أخرجت للناس والباقي رفش نعم.
آه، مش بس كده عالم جليل رئيس اللجنة الع- العلمية للإعجاز العلمي للقرآن وما وما إلى ذلك يظهر جهلا على الهواء مباشرة بادعائه كذبا لأنه يعرف أن غالبية الناس من العوام لا يقرؤون خلفه ويقول أن أول نسخة من الكتاب المقدس باللغة اليونانية كانت في القرن السادس عشر يعني أنا هيهات.
تعجبت أيضا يعني ك- كيف لعالم ونحن نقول هذه كذبة هذا حتى ما- لو لو كان معاه دكتوراه حتى مش دكتوراه حتى وهيهات اليك ايها العالم هيهات انك تقدر تيجي بدليل ان الكتاب المقدس ملهوش اصول من قبل حتى ما يعرف اي حال- حد حاجه عن الكلام دوت قال هقول- بالقرن السادس عشر السادس عشر هو ليه؟
قبل القرن السادس عشر ما كانتش مسيحية أصلا حنها يعني أقدم انا ما نسخة اعرفش هو بيتكلم ازاي إد- طب بص يا اخي على مخطوطات سيناء بص على مخطوطات نجع حمادي اللي المسلمين بيتباهوا بيها بص على مخطوطات وادي القمران وشوف ازاي ال- امتى وال- ال- التاريخ والعلم اللي حضرتك بتاع الاعجاز العلمي للقران بتقول انهم موجودين ازاي بتقول كلام زي ده ازاي تفقد نفسك مصداقيتك كراجل عالم ولكن هقول لك ايه خلاص ما هي العمليه بقت بقرشين كل واحد يروح يشتري له شهاده اللي انا عايز اقوله لك يا فضيله الدكتور من فضلك توخى الحرص فيما تقول لان في ناس كتير بيبصوا لك لكن عامه سوءاتك وسقطاتك ربح لنا نعم طيب نعرض نعرض آه، آه، جزء آخر من ال- من اللقطات قبل أن نمر للمكالمات أيضا تفضل آه، نطلب من المخرج أن يعرض معانا الاستاذ فاضل سليمان رئيس مؤسسه جسور وكان قال لي ان هو عنده واقعه لا علاقه بزكريا بطرس شخصيا نسمع برضه ونفهم خطوره الحكايه اتفضل يا فندم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام سلام ورحمة فيك يا أخ عمرو وسلامي لأستاذي الكبير الدكتور محمد سليم العوض اهلا وسهلا دكتور فاضل اهلا الله يبارك فيك يا فندم بارك الله فيك أنا أحب أقول حاجة إحنا في مؤسسة بخير الحقيقة بنعمل حضرتك علي صوتك شويه يا استاذ فاضل لو سمحت إحنا إحنا عندنا عدة حالات ردة وكثير منها كانت بسبب آه، سماع آه، بيقولوا أبى الشر وبعض هذه الحالات حتى يعني لما أهاليهم راحوا لجأوا أو يعني استغاثوا ببعض الجهات الرسمية أرسلوهم لينا والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا في كان العدد قد ايه يا استاذ فاضل؟
احنا بنتكلم في حدود 20 20 ورجعنا حوالي تسعة بفضل الله للإسلام بعد ما قعدنا وبينا لهم أسلوبه اللي بيعتمد على لي الحقائق أو ذكر الحقائق المشوهة أو الكذب أو حال للأسف إن أنا ما عنديش أربط بقالي كام يوم لكن أنا أنا أنا كل اللي بتقولوه جميل لكنه من الناحية القانونية أنا ما يهمني الآن هو شبابنا الشباب المسلم يجب إن إحنا نطلع ونثبت هؤلاء من خلال إعطاء دورات يعني تعرف أنا بكرة ببدأ دورة لمدة ثلاث أيام في رد الشبهات بيحضرها أكثر من 120 أو 130 ربنا ولد.
يكرمك كلهم عندهم مشكلة وكلها 35 أكبر شبهة بيثيرها هذا الإنسان هذا الإنسان وصل إلى مرحلة من السفالة أنا آسف نقول هذا الكلام إن هو اتهم يعني النبي يعني اتهم السيدة آمنة في شرفها أنا ما- لما ردينا عليه قلنا عدة أشياء منها إنها لم ي- لم ي- يرد خلال التاريخ كله أن اتهمت السيدة آمنة في شرفها بل التي اتهمت في شرفها هي السيدة مريم والذي برأها الذي برأها هو النبي محمد بقرآن يتلى هل يليق يا ناس شكرا إن هذا لحضرتك وشكرا لمداخلتك ولمجهودك
شكرا ليك أيضا يا أخ عمرو أديب على الكلام الذي قيل فما رأيك جناب القمص في هذه التعليقات
آه، شكرا جزيلا عزيزي آه، رشيد واشكر المخرج على هذه اللقطات ايضا آه، عايز اقول ان آه، استشهادهم بالناس دول للحالات آه، بيقول ان في عدد كبير وبعدين يرجع 20 ان بيقول ان ده ارتدوا بسبب كلام هذا الشخص يعني ده اللي عرفوهم هو طبعا في اكاذيب اسلاميه ممكن هو يكون اكتر من كده بكتير طبعا وبعدين هو رجعوا منهم تسعه يعني شوف النسبه حتى ما حصلتش 50% للي رجعوا حتى لو كان صادق يعني نعم اذا في ناس ثابتين على اللي هم اتعلموه وبيقول علينا ان احنا بنلي بنلوي الحقائق يقولوا لنا بس مثل واحد مم.
لي الحقائق في الحكايه الفلانيه او الحكايه الفلانيه او الحكايه الفلانيه وبعدين هذا اسلوب يتاح على قناه فضائيه ويسمع ال- المذيع آه، او المضيف يسمع الكلام والشتيمه وكلمه السفاله وما يردش يعني المفروض ان هو يقول لا يا جماعه احنا ملناش دخل بالحاجات الشخصيه واحنا هنا في برنامج محترم بنتكلم موضوعيا لكن ما يردش يبقى دليل ان هو راضي على الحاجات ديت وموافق عليها واحنا بنقول له الله يسامحك انت وغيرك مع- معلي- معلش أبونا وصل وقت الساعة مضطرين نتوقف على آه، على الإعلان سامحني اتفضل اتكلم ان انا شوحت سيرة آمنة هو أنا برضو اللي شوهته وأنا كنت موجود في تلك الأيام وده مش موجود في كتب التراث بتاعتهم وجايب المرجع والشاهد وكل حاجة طب يبقى إزاي أنا اللي بشوه الناس دولت كانوا في غيبوبة ولا إيه الكتب بتاعتكم بتقول كده اقروها يا جماعه انا مجرد ان انا بقول لكم اقروا الكتب اللي عندكم يبقى مش انا اللي بشوه لكن انا كاتب المرجع بالظبط اللي انا رجعت اليه ووجدت فيه الكلام ده ومش مرجع واحد عشان نعتمد على الكل اما مريم واللي دافع عنها القران دافع عنها عذراء دي شريفه من قبل القران القران جه في القرن السابع من قبل القرآن ومن قبل محمد ومعروف العذراء قيمتها ومعروف شرفها وعظمتها لا بس هم اه اي كلام وبس يعني اي كلام يا عزيزي الفاضل انت وهو بدل المهاتيه وبدل الكلام وبدل ال- الاسقاط آه، واجهوا نفسكم بصراحه نعم.
يعني خلوا كلامكم منطقي خلوا كلامكم موضوعي يعني اتكلم على الموضوع وتتبعه موضوعيا لكن ما يبقاش مجرد انفعالات آه، عشوائيه احنا مشكلتنا ان احنا بنقابل ناس مش عايزين يفكروا لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسئكم يا حبيبي شغل مخك نعم.
اللي تقتنع بيه اقتنع بيه ما حدش بيمسك لك سيف يقول لك لا لازم تقتنع باللي انا بقوله ما حدش بيقول مننا كده بيقول احنا قرينا كده ايه رايكم فاذا هذا الانسان الذي تطاول بلسانه احنا بنقول له ربنا يسامحك وبنغفر لك لان المسيح علمنا ان احنا نصلي من اجل المسيئين الينا آه، خلينا اخ ش- آه، رشيد نعم.
اصلي بس صلوه صغيره من اجل هذا الانسان اتفضل.
وامثاله عمرو وسليم وزغلول يا رب اغفر لهم ما يقولونه في حقك وفي حق ابنائك سامحهم سامحهم من اجل محبتك وارشدهم واهديهم الى طريق الحق والحب والسلام والنعمه لك المجد امين امين اشكرك جناب قمص خلينا ناخذ مكالمه من احد المشاهدين من الاردن سيد سالي اهلا بك او سيده سالي الو
الو الو اهلا بك ألو.
سيده سالي سامحيني تفضلي
سلام المسيح مع الجميع سلام المسيح معك تفضل
آه، معك وسالي اول اشي بقول قدس ابونا شرفت مصر ان يكون لها ابن بار آه، مبارك مثلك يا قدس ابونا بالنسبه للاخ الاسيد والاخ احمد آه، انا مباركه لاني بحكي معاكم حاليا ربي يباركك آه، بس مداخل الله يخليكم آه، مداخلتي آه، من اللي ابتدى بازدراء الاديان مم.
اللي ابتدى بازدراء الاديان عقائديا اظن انه القران آه، بكل ما اتى فيه من كفر الذين وغيرهم نعم.
آه، بالنسبه للاحاديث اللي او الموضوعات اللي طرحها او اللي كشف النقاب عنها قدس ابونا من آه، رضاعة الكبير لمدة الحمل بالرسول محمد أو غيره قدس أبونا هو كشف بس الأحاديث الموجودة في الكتب ومن إلها مرجعيتها عندكم آه، ما بعرف يعني إذا كانوا محرجين من الرد عليها أو مواجهتها ي- بيكون موضوع آخر لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبره شتم أو إساءة لأنه آه، بيكشف حقائق موجودة لم يسر أبدا أي كلمة قالها إساءة ما حكاش آه، قدس أبونا أي حادثة أو حديث أو آه، أو آية إنما فسرها من- بناء على آه، الأحاديث واللي آه، موجودة بالكتب المعتمدة لدى صح.
المسلمين كلهم طيب.
آه، بس أش- أشكرك مداخلة أخت- الأخيرة علما نعم تفضل نعم تفضل آه، مداخلة أخيرة بس لنحكي لأطباء العالم العربي مم.
أطباء العالم العربي فقط بموضوع آه، إشكالية تكوين الجنين مم.
يا أطباء العالم العربي اللي منكم أبدعوا كثير أطباء هل تكوين الجنين في القرآن هل هو صحيح؟ كلام الله هل هو صحيح أنه يخطئ بتكوين القرآن؟ وهاي اللي كشف عنها آه، قدس أبونا طبعا مباركين كل العاملين معكم أشكرك آه، أخ أشكرك أحمد الأخ وأخ سامي.
رشيد ربي يباركك أنتم صرح علمي أنتم مرجعية والرب يبارككم ويكون معكم ربنا يباركك آه، أيضا يا ريت كثير ما نحكي معكم دائما عشان أهلا بك كل مرة.
أكثر منكم أشكرك آه.
طيب آه، ناخذ مكالمة أخرى من آه، إيران آه، سيد حسين أهلا بك
اهلا بك حبيبي أهلا مساء الخير اتفضل السلام عليكم سلام عليكم سلام اود أود أحيي برنامج مالكم جميعا ربنا يخليك هي خاصة والسؤال الذي كان عندي هو ان انتم برنامج انا شيعي من ايران مسلم شيعي نعم مرحبا بك من من ارحب بكم جميعا آه، برنامجكم ي- يحتاج فرد آه، آه، شخصية إسلامية راسخة بالعلم نعم لكي تتحاور معكم في آه، في الاتهام- الاتهامات التي تعطونها للإسلام نعم ونحن نرحب بأي مرجعية إسلامية أن تتصل بالبرنامج ونعطيها الوقت اللازم
أحسنت أحسنت مشكورين على إزاحة الوقت ومشكورين على البرنامج الذي يوضح دين المسيح أنا كنت لا أعلم بأن المسيحيون آه، ما يدعون أن اليسوع هو ابن الله نعم من طريق البرنامج و- وصلت إلى هذه الحقيقة أن الأشياء التي أنتم تدعون بها كاملا صحيحة ومبرهنة وقابلة للقبول إلي أنا كشيعي مسلم نعم دين الاسلام دين الاسلام آه، في في كليه نظاته في الاحاديث والقران والكتب آه، يمدح دين المسيح ويقبله كدين شرعي ونبي وكتاب والى اخره واما دين المسيح لم يقبل ان دين الاسلام دينا وكتابا ونبيا و... لا انا شخصا ولدت ولدت وابو ابويا وجدي كانوا مسلمين شيعيين مم.
آه، أنا شخصا شيعي نعم كيف كيف أوصل لحقيقة دين الإسلام والمسيح نعم طيب آه، آه، طيب هذه هذه نقطة مهمة طيب آه، آه، أنا أطلب منك يعني فعلا أن تبحث عن الحق وتقارن هل لديك كتاب مقدس أولا
لا, ما- لا مع الأسف آه، آه، في مكاتب في مكاتبنا لم يوجد ه- هذه الكتب المقدسة اي صح ولأسباب لأ- لأسباب لم نعم.
يعطونا الإجازة لأسباب أمنية أت- هل تريد جناب القمص أن تكلم سيد حسين من إيران
أشكر محبتك عزيزي الفاضل يا مرحب بك عزيزي الأستاذ حسين من إيران مرحب بك أهلا وسهلا ومداخلتك العقلانية المنهجية الهادئة آه، أنت قلت إن إحنا محتاجين لشخصية إسلامية راجحة في العلم ومرحب بها زي ما قال الأستاذ رشيد بس هات لنا الشخص اللي هو يحب يجي ويتكلم بمنهج وبعقلية يعني أنا كنت اتكلمت قبل كده مع أحمد السويدي الشيخ أحمد السويدي من السعودية والمناظرة موجودة على الموقع بتاعنا في منتهى العقل وفي منتهى الهدوء حددوه وبطل المقابلة آه كمان حضرتك بتتكلم عن آه ان القرآن بيمدح الدين المسيحي وبيعترف بيه ولكنه لا يع... المسيحية لا تعترف بالدين الإسلامي آه طبعا القرآن بيعترف بالدين المسيحي بس بيلغيه يعني يعترف انه كان موجود بس بيلغيه واخد بالك لأن عند هو- عند الله هو الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا لا يقبل منه بيلغيه يعني آه آه موجود بس لا ده سيبك منه بقى ده انتهى آه، المسيحية لا تقبل لسبب بسيط لأن السيد المسيح قال لنا كده سيأتي بعد أنبياء كذب كثيرون ده ما فيهاش شتيمة ده إنجيلنا بيقول كده آه، سيأتي بعد أنبياء كذب كثيرون من ثمارهم تعرفونهم يعني حطلنا المنطق والناحية العلمية المنهجية ان نحكم بيها على اي حد مش مجرد كده وبس لا منطق يعني شوف النبي اللي بيقول ان هو نبي وشوف ثمره حياته وسلوكه فبنقيس بقى هل النبي كان صادق ولا كان كذاب هل الناس- النبي كان محب ومسالم ولا كان صاحب حرب واغتيالات هل النبي كان طاهر ومقدس ولا كان آه، انسان منفلت ولا يبحث الا عن شهواته الجسديه والجنسيه يعني من ثمارهم تعرفونهم وبعدين اجمل حاجه انت قلتها انا مبسوط جدا جدا منها وربنا يباركك ويزيدك من نعمه بتقول كيف الاسلامي والمسيحي اقول لك حاجه يعني الاخ رشيد قال لك اقرا كتاب يعني الموقف هناك انقطاع بال- بالصوت جناب القمص نعم ه- هناك انقطاع بال- بالصوت طب انا اسف هل ممكن تعيد آخر جملة من فضلك نعم هل ممكن تعيد آخر جملة قلتها من فضلك طيب انا بقول انك انت قلت حاجه جميله جدا وهي ان كيف اصل لحقيقه الدين الحقيقي الاسلام ولا المسيحيه الاخ رشيد قال لك اقرا الكتاب المقدس صح.
وممكن تلاقيه دلوقتي يطلع على الن- على الشاشه آه، الموقع اللي تقدر تت- تشوف فيه الكتاب المقدس لكن عايز اقول لك حاجه قبل ما تقرا الكتاب المقدس وتقرا وتصل الى الحاجات دي كلها عايز اقول لك مش ممكن هتعرف الطريق الا لو طلبت من ربنا نفسه انه يعرفك السكه عشان كده بدعوك انك انت تقول يا رب ارشدني الى الطريق الحق يا رب ارشدني الى النعمه اللي تريحني وتملى قلبي سلام هل تحب تصلي وياي الصلوه ديت يا اخ حسين عشان خاطر ربنا يساعدك تصلي نعم تدعي نعم ربنا نعم تفضل يعرفك نعم طيب نعم بكمال الحمد خلينا نصلي جميعا معه بقلوب نتحد
يا رب نور قلبي
يا رب يا رب.
قلبي اه يا رب ارشدني
يا رب ارشد لمعرفه الحق
بمعرفة الحق املا قلبي بنعمتك
إلا قلبي بنعمتك
وعرفني كيف اتقابل معك
وعرفني كيف أتقابل معك
مستعد ان اقبلك في قلبي يا رب
مستعد أن أقبلك في قلبي يا رب الان ادعوك تدخل قلبي
أدعوك أن تدخل قلبي
اشكرك لانك سمعت طلبتي
أشكرك لأنك سمعت تلبيتي
و- وقبلتني
وقبلتني
امين
آمين رب معاك يا اخ حسين ويبارك حياتك لو صليت من قلبك وانت واعي شك الرب هيملى حياتك وهيعرفك الطريق والسكه وينور ذهنك وقلبك وحياتك والف مبروك انك انت فعلا طلبت من قلب مخلص ان ربنا يعرفك الطريق وقابلته في حياتك ربنا يزيدك من كل نعمه والكتاب المقدس هيعمق هذا الفكر ويعمق هذا آه، الايمان في حياتك ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمه أش- واحنا هنصلي لك امين أشكرك جناب القمص أخ حسين خليك معايا أنا أحولك للاستوديو حتى ياخدوا معلوماتك حتى يعض- يمكن أن يرسلوا لك كتاب مقدس حتى تتعمق في معرفة كلمة الله امين مشكور حبيبي مشكور أشكرك آه، خلينا ناخذ آه، مكالمة أخرى من آه، ألمانيا سيد منصور أهلا بك ألو سيد منصور
مساء الخير مساء الخير أهلا بك
نقبل ايادي يا ابي ونشكرك يا استاذ آه، على تعب محبتكم انا الحقيقه عشان اختصارا للوقت انا ليا بس مداخله بالنسبه للبرنامج بتاع عمرو اديب نعم آه، ازدراء الاديان اللي بيتكلموا عليه ده ازدراء مش للاديان ده ازدراء الدين الاسلامي بس مم.
يعني لو حد عمل ازدراء للدين المسيحي او ال- الشيعي او البهائي او اليهودي صح ما بيعتبروش جريمه وما بيسالوش فيه كلامك مظبوط 100%
النقطه الاولانيه الثانيه ان آه، ازدراء الاديان ده قانون معمول ليه او مصر اللي عملته او اتعمل في مصر فلو انا مصري وعايش في فرنسا وضربت حتى واحد مصري القانون الفرنسي هو اللي يتطبق عليا لان انا في بلد في فرنسا لكن ازاي عايزين يطبقوا قانون مصري ازدراء اديان على حاجه هم بيعتبروها جريمه وهي مش جريمه وعايزين يطبقوها مثلا في قبرص او على قناه الحياه نعم على ابونا زكريا آه، ازاي يطبقوه في بلد اجنبي او بلد غيره يعني بلد ما القانون ده اصلا مش موجود فيها مم.
آه، الحاجه الثانيه بسرعه برضو في برنامج عمرو اديب آه، لو لاحظنا آه، في حته المسجد الاقصى لما جاب سيره المسجد الاقصى مم.
قال اسرائيل بتهد ووطي صوته ووطى صوته قوي ومش هنقدر نعمل حاجه ومش عارفين نعمل حاجه وفجاه راح صاعد تاني على صوته بس ابونا ده قالش طبعا ابونا بس الراجل ده لازم نوقفه وانتوا يا عرب وانتوا اعملوا مم.
يا ابي آه، يا ابونا زي ما بقول انت آه، قدسك مورث العصر الحديث هو مش همه وما بيتكلمش بحرقه ولا همه ان المسجد الاقصى يتهد لكن بيبص على اللي قدسك بتعمله لانك قدسك مش بتهد المسجد الاقصى انت بتهد الاساس بتاع الاسلام اللي اتبنى عليه المسجد الاقصى اللي الفلسطينيين بيموتوا وعايزين يستشهدوا عشان المسجد الاقصى لانه كان اولى القبلتين قبل الكعبه لكن هم مش همه وما اداش اهتمام قوي للحته دي همه اللي قدسك بتعمله وده بيدل على اهميه اللي قدسك بتعمله ايوه ان ايه قدسك أشكرك سيد منصور خلينا نعطي فرصة أكثر ل- لأناس آخرين أشكرك سيد منصور قبل ما يمشي يا اخ رشيد نعم اتفضل الواقع ان انا ما بحدش في الاسلام ولا اساس الاسلام انا بضع تساؤلات نعم وكل انسان يفكر انا ما يهمنيش ان انا اهد في الاسلام ولا ابني في المسيحيه صح.
لاننا لا ندعو الى دين وضد دين مم.
احنا بندعو الى معرفه الحق وقبول المسيح مم.
يعني اديك شايف واحنا بنصلي مع اخونا حسين الايراني ما قلنالوش دخلني في دين ال- المسيحيه يا رب ودين الحق لا مم.
احنا بنقول له اقبل المسيح المخلص والفادي لا اكثر ولا اقل احنا بننادي بالمسيح كمخلص وفادي فانا برضو مش عايز حد يردد ان انا بهد في الاسلام ولكن انا مجرد بل ب- بحط تساؤلات لمعرفه الحق ك- ك- كان فات برضو علينا الاخت سائل الحقيقه ما اداناش حقها وانا بشكرها من اجل مداخلتها نعم و يعني اثارت حته ان الحمل والاربع سنوات فالحمل والاربع سنوات ده المفتي الحديث المفتي نعم اللي هو علي جمعه بتاع مصر مم.
افتى وقال ان الحمل ممكن يكون صحيح اربع سنوات ما يزيدش يوم واحد لو زاد يوم واحد تبقى زانيه نعم.
فاذا هو بيقر الحقيقه اللي قالوها الفقهاء والعلماء القدامى وبتوع التفاسير والتاريخ والاحاديث عن ان فعلا كانت أم امنه آه، حامل في اربع مرات ثم هذه المناقشات كلها اللي انا عايز اقولها باليمين والشمال والكلام والاخذ والعطاء مش مشكله ان احنا نتفق او نختلف لان المحبه لا تفسد للود قضيه نعم ف- فالمناقشات لا تفسد لود القضيه لكن انا عايز اقول احنا بنعرض للمشاهد المشاهد عنده عقل وبيسمع الطرفين وبيسمع ده وبيسمع ده وهو زي يقرر ما يقتنع المشاهد ويقرر هو حر ما حدش بيضغطه ولا حدش بيضغط عليه ولا ي- يصادر حريته ده اللي انا كنت عايز اقوله اقوله واتفضل مع حضرتك المايك وانا اسف ان انا طولت أشكرك جناب القمص طيب ال- الزميل المصري تفضل آه، بس عشان اضمن كلام آه، قدس ابونا دي صورة الفتوى من دار الافتاء المصرية واللي يخش على الموقع الرسمي لدار الافتاء المصرية وهيخش على الجزء بتاع فتاوى بحثية آه، واطول مدة الحمل هيلاقي ان الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قال الكلام دوت والكلام دوت مش جاي من عنده او من دماغه الكتاب ده موجود في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع اللي أصدره الأخ عبد الرحمن الجزيري ابتداء من الصفحة 401 المذاهب الأربعة أئمة المذاهب الأربعة بيقولوا أن فترة الحمل تتراوح ما بين سنتين لأربع سنين وبعض من الطوائف أخذها إلى خمس وثمان سنوات وده موجود وده كتاب الفقه على المذاهب الأربعة فأبونا لم يسيء أو لم يشك في عرض آمنة هم من قالوا ذلك مش احنا طيب أخ أحمد آه، آه، سؤال يعني يطرح نفسه أنا لما كنت أشاهد اللقطات تبع البرنامج شفت لقطة يعني آه، عمرو أديب بي- بيستخف بجناب القمص ويقول آه، من سنحاجج هل هل يمكن شخص مثل هذا أن أدعو القرداوي الشيخ القرداوي لمناظرتي سنناظر من في نفس الوقت هناك مواقع كثيرة ربما تتاح الفرصة سنعرض في المستقبل القرداوي فاضي لكلام فاضي نعم مثلا حتى العادة السرية للمرأة يعني بألفاظ بديئة يستحي المرء حتى من قولها في هذا البرنامج فاضي يفسرها للمشاهدين ومش فاضي يرد على آه، على آه، امور تهز العقيده الاسلاميه وتجعل الناس يرتدوا كما اعترفوا في البرنامج يعني على الاقل 20 ارتدوا هل هؤلاء ال 11 اللي لا زالوا مسيحيين لا يستحقوا رد من جناب جناب ال- الشيخ سعادة الشيخ القرداوي ويستحق أن يعلق على مواضيع تافهة يعني أسئلة تطرح نفسها والشيخ جمال قطب الشيخ جمال قطب ليه رفض انه ي... إن- انه يرد على تساؤلات ابونا بخصوص ما ملكت ايمانكم و... و... و... و... وقام ومشى ليه ليه دايما التعتيم والتهرب من... احنا مش عايزين طب ما تنظروناش خدوا الاسئله وردوا عليها واحنا هنقراها ف- ف- فاضين لرضاع الكبير وفاضين يعني لبول الرسول دي حاجة- ولبول دي حاجة البعير ومش فاضيين تنقذوا المسلمين من الردة ردوا على الكلام يعني أكثر من 100 260 حلقة على تستحق مجرد رد واحد يعني دي منهم.
حاجه غريبه والاخ اللي اتكلم على موضوع المسلمين اللي بيرتدوا دول اتكلم عن آه، آه، المقوضه العذراء مريم انها آه، القران جل- جاب لها حقها انتوا ليه بتخلطوا بين الاسلام والمسيحيه اصلا ما عندناش في الكتاب المقدس ان مريم اتهمت دي اول حاجه تاني حاجه آه، بيتكلم هو بيتكلم فاكره انه نسى وبيتكلم من سوره النور آه، ايه 11 اللي هي حديث الافك وتبص كده في كل التفاسير لما عائشة قالت لن أوافق حتى ي- يتلى فيها قرآن يوحى مش مش مريم العذراء هي اللي اتقال فيها ما ما إنما هي تحتاجش أم لتبرئة القرآن لا مش محتاجين تحتاج. يعني لتبرئة خلي القرآن.
براحتك عند- عندك و- و- وتكلف بأمورك رد عليها محتاجين وال- والاساتذه التانيين اللي يقولوا احنا لا نسب و- والانبياء امال قالوا ايه وهم قاعدين وابو اسلام ب- ب- بدقنه اللي قد كده ويقعد يتريق على بولس الرسول هو ما قراش في سوره ياسين ايه 14 والتفاسير بتاعتها في الطبري وابن كثير والقرطبي والرازي والالوسي والبغوي ان آه، في قصه آه، آه، اصحاب القريه انه ارسلنا وارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززناهما بثالث وقال ان الاثنين هم شمعون ويوحنا والثالث هو بولس ليه بتشتموا في انبياء الله وترجعوا تنكروها انتوا انتوا مغيبين مش عارفين تجمعوا انتوا بتقولوا ايه على الاقل اذا كنتم عندكم ماده تتكلموا عليها خلوها تكون ماده علميه صادقه سامحني الاخ المصري او الزميل المصري خليني اخذ هذه المكالمه من شفيق من المغرب اهلا بك
اهلا رشيد اهلا آه، تفضل اسمعني ياك انا اسمعك تفضل اخيرا اخيرا أنا اعتبر نفسي اعتبر, أعتبر نفسي محظوظا لاني اتكلم معك
انت محظوظ لان الله يحبك يعني وعلى واضع كلمه محظوظ بين قوسين تفضل
اتدري ماذا قلت انا محظوظ وكلام آه، يعني حتى اشارك في برنامجكم هذا يعني تكلف مني الكثير ليس مالا وانما تكلف آه، يعني تكلفت في نفسي ان اكذب حتى اشارك في برنامجكم نعم الاخت الذي آه، الاخت التي قابلتني في آه، في السوندر او في في, في, في الاستقبال نعم يعني آه، قامت لي آه، وكانها من المخابرات تقول هل انت مسيحي هل انت آه، لاننا لان نعطي الاولويه للمسلمين يا من صديقي فضلك من فضلك انت قلت قلت لك في في شهر مايو انت رجل اعلام ومن بدء- المبادئ الاوليه لرجل اعلام نعم الاخذ والعطاء في الحوار نعم اقول لل- لقد- للقدوس آه، زكريا او ماذا اقول له لجناب القمص يعني تكلم جناب القمص نعم.
تكلم عن المنهجيه العلميه في القول ثم قال ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم زنى بماريا وهي زوجته لا ادري اين آه، اين استعمل هذا المنهج العلمي واريد ان لا, لا هي ليست زوجه هي ليست زوجه ماريا القبطيه ليست زوجه من فضلك حتى اكمل لا كلامي.
لا لا لا لا لا, لا, هذا هو لا. انت بدايه بدايه بدايه القصيده كفر انت ابتدات مداخلتك بالكذبه يعني والله تعترف يا ربتي وانت تخاف وانت المشاهدون عبر العالم يشاهدونك الان طب لماذا كذبت؟
كلامي.
هل هذا هل هذا سلوك اسلامي؟ يا سيد يا سيد شفيق يا سيد شفيق ادب وبكل هدوء يا سيد شفيق انت ابتدات بكذبه يعني كذبت من فضلك دعني أك- اكمل كلامي خلينا لا لا لا ابتديت بكذب 30 ثانيه يا سيد شفيق 30 ثانية.
يا سيد شفيق يعني ن- نأسف الأخ كذب ع- حتى ي- ي- يشارك في البرنامج وفي نفس الوقت يقول ماريا القبطية زوجة وهي ليست بزوجة بل لا تعتبر من مستوى هي الزوجة سريه ارسلت له كهديه من مقوقص عظيم الروم وهذا يعرفه علماء الإسلام ولا نقاش فيه نعم.
خلينا نأخذ مكالمة أخرى من تونس أخت حبيبة أهلا بك
اهلا وسهلا يا اخويا مساء الخير مساء الخير تفضلي
انا عندي سؤال نعم تفضلي اهلا وسهلا استنى شويه يا اخويا استناني شويه دقيقه ما عندناش وقت كثير عندنا أربع دقائق لختم البرنامج تفضلي اهلا وسهلا استنى شويه يا الو آه انا عندي سؤال يتوجه انا ما كنتكلم عربي آه مزيانه تكلمي كما تريدين
آه انا من المغرب الاصل نعم
آه، ولكن انا مش من تونس انا من نمسا تنكلمكم أهلا بك أهلا بك من أي مكان أهلا بك
ايوه آه انا نوجه المسلمين لان الكتاب م... لان الكتاب مقدس يحكم بالعدل
نعم تفضل يحكم بالعدل لأن القرآن لا يحكم بالعدل ل- لأن يفضل القرآن يفضل الرجل على امرأة ل- لأن ما أنا عندي بنت
ه- هل ممكن من غير صدى التلفزيون هل ممكن تكل- تكملي الكلام من فضلك
آه، ما فهمتك يا خويا آه، أنا أنا آسف أضطر لقطع ال- المكالمة لأنه أمامنا ب- آه، دقيقتين فقط لختم البرنامج آه، نتمنى يعني تتصل بينا أخت آه، حبيبة مرة أخرى آه، طيب جناب القمص لدينا دقيقتين خمسين ثانية تقريبا لختم البرنامج آه، صلاة أخيرة أو كلمة أخيرة جناب القمص آه، شكرا جزيلا اخ رشيد وشكرا يا احمد وشكرا ربنا لجميع يخليك لينا وتسابونا الذين آه، شاركونا بمداخلاتهم واخونا شفيق المغربي من آه، حقه ان هو يدافع بهذا الاسلوب لان ده الاسلوب الاسلامي يا عزيزي رشيد وانتم ادرى بيه يعني مننا فلما يقول على ماريا القبطيه انها زوجة محمد يعني اعتبرها زوجة عشرة بقى غير التسعة اللي كانوا على ذمته ولا هي فعلا س- سرية من آه، سرايا المهم آه، أنا بشكركم جميعا ويا ريت نصلي دلوقتي ونقدم الشكر لله وأنا من فوق هذا المنبر بدعو أحبائنا الفقهاء المسلمين اللي بيقولوا عايزين مناظرة يتفضلوا يناظرونا في آه، هذه القناة يا رب يسوع المسيح نسألك أنك تدي نعمة عامة للجميع ومقابلة شخصية إلى قلوب أحبائك المشتاقين أن يعرفوا الحق أنر قلوبهم وعقولهم وأفهامهم بنعمتك الغنية ولك كل المجد إلى الأبد آمين أمين أشكرك جناب القمص على المشاركة
أشكرك من أجل محبتكم وإتاحة الفرصة لي أن أشارك معكم آه، آه، أحب أن أذكر مشاهدينا بأن الرد الكامل لجناب القمص على برنامج القاهرة اليوم سيعرض آه، يوم غد آه، آه، بتوقيت القاهرة على الساعة الرابعة صباحا والساعة الثامنة صباحا والساعة الثامنة والنصف مساء لمدة آه، تقريبا ساعة سيناقش فيها جناب القمص كل ما جاء بالبرنامج طيب كلمة أخيرة أخ أحمد آه، أخ رشيد إحنا ما بنخافش لأننا بنؤمن بكلمة ربنا سلمنا فصرنا نحمل وعايز أقول حاجة للأخ الزميل عمرو أديب آه، الدكتور العوة تنبأ عليك قال لك إنك هتلبس قسيس وأنا هنتظرك لما تطلع على قناة الحياة بحرفيتك المعهودة وتكون منادي للمسيح بدل ما تكون ضده والرب يباركك ويضمك لحظيرته الم- ال- ال- المختارة أشكرك أخ أحمد طبعا آه، آه، الفكرة يعني ننبه من هذا البرنامج نحن نرد لكن بروح محبة بروح تسامح بروح صلاة لأنه يعني بصراحة هو ليس صراع وكذلك الأخ شفيق نحن سنصلي وأطلب من كل مشاهدين أن يصلوا لأجلك لا داعي للكذب قل أنا مسلم أو أنا مسيحي لأنه يتم تصنيف المكالمات وبعض المرات نعطي أولوية لعدد ال- ال- ال- المسل- المسلمين أكثر آه، كونوا معنا بالحلقة القادمة هي الوثائق الذي ننتظره جميعا عن الجهاد بين العقيدة والواقع أشكركم وإلى اللقاء